قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
اجني العسل ولا تكسر الخليل فإن الله سبحانه جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه ده أصل إياك أن تنساه إياك أن تنساه اجني العسل ولا تكسر الخليل أصل حسن الظن مع سوء العمل ما ينفع ما ينفع ما ينفعش إزاي تحسن ظنك بيه وأنت بتعصيه وأنت بتحاربه وأنت بتعاديه وأنت بتديله ظهرك وأنت بتساوي فيه وأنت ما بتذكروش وأنت ما بتقراش كلامه وأنت ما بتنفذش أوامره وأنت ما بتطيعهوش إزاي تحسن ظنك إزاي وأنت كل ما نهى عنه بتعمله وأنت كل ما نهى عنه بتعمله بتحسن ظنك بيه إزاي إزاي ظبط نفسك بقى عشان يحبك حاول حاول انت تنفع كده ان ربنا يحبك تنفع ظبط نفسك بقى عشان يحبك ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بهذا الحب اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين إخوتان ما زلنا في الطريق إلى الله اللهم بلغنا رضاك استكمل معكم إخوتي في الله وأنا والله أحبكم في الله أصول الوصول أصول الوصول إلى الله جل جلاله وقد ذكرنا أصولا ثم أستكمل فمنها من أصول الوصول إلى الله تعالى اجني العسل ولا تكسر الخلية اجني العسل ولا تكسر الخلية أيها الإخوة إن بعضنا حين يسير في الطريق إلى الله ويريد أن يجني شيئا من الخير فإنه يهجم عليها بدون وعي ولا امتلاك مفاتيح الوصول فيدغدغ الخلية يكسرها نعم هو يكسب عسلا ولكن لآخر مرة اللهم بلغنا رضاك اللهم ارزقنا الفهم في دينك اللهم فهمنا ما تحبه وترضاه لنفعله نعم أيها الإخوة إننا بحاجة إلى أن نملك المفاتيح التي نفتح بها أبواب الخير يقول ابن القيم في كلام له قيم في كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح اللهم بلغنا بلاد الأفراح يا رب يقول ابن القيم وباب المفاتيح باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حقه وتوفيقه فإن الله سبحانه جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه ده أصل إياك أن تنساه أن لكل خير بابا ولكل باب مفتاح ولكل مفتاح أسنان فإن أتيت الباب فقد أهلت للخير فاستعد كما يقول أهل الأمثال إنما يسقط التفاح لمن يبحث عنه تحت الشجرة صح ولا لا يعني واحد بيدور على التفاح تحت عمود النور ينزل له تفاح مش ممكن وإنما ينزل التفاح للي بيدور عليه فين في مكانه المناسب فلذلك لكل خير بابا إذا أتيت الباب فقد أهلت للخير بس باقي إن الباب يفتح انتوا معايا ولا حرانين اللهم ارزقنا الجنة يا رب طب أنا هطمنك صلي على رسول صلي ما انت ياما عرقت في الباطل وأي واد في ملعب كورة بيعرق أكتر من دول ولا لا عشان إيه عشان يخل له كم مليون يعني انت هتاخد الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب يكفيك ان الملك الان يذكرك اه يكفيك تساوي دي كام دي يعني اكتر من الظهور في التلفزيون ان تذكر عند الله جل جلاله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند اللهم اذكرنا في من عندك يا رب فلذلك اقول لك بقى اطمن لن يستوي اللي عرقان في الحر ده واللي قاعد بره في التراوة لن يستوي قاعد في التراوة اصل ده في التراوة صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم والله انا بحبكم في الله نقول ان لكل خير بابا هناك ابواب للخير ولكل باب مفتاح ولكل مفتاح أسنان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله مفتاح الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب يبقى مفتاح الجنة إيه لا إله إلا الله قال وهب بن منبه حين قيل له أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة فقال أليس لكل مفتاح أسنان فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح فلذلك لا إله إلا الله لها أسنان شروط لتفتح لك باب الجنة فإذا علمنا أيها الإخوة أن لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة فللجنة باب وللباب مفتاح وكذلك كل أنواع الخير لها أبواب والقضية أن بعضنا يأتي إلى باب الخير ثم يرجع اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب آه بعض الناس تلاقيه يجي لحد الباب وبعدين يرجع كتير ربنا يكرمه وكان يعمل في المعاصي اللهم تب علينا من الذنوب والمعاصي وبعدين ربنا تاب عليه يا رب تب علينا يا رب انتوا بتقولوش امين كويس ليه يمكن ما عندكوش ذنوب ولا حاجه ما فيش معاصي اللهم لا تفض جمعنا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم إنا نسألك توبة من عندك تصلح بها أحوالنا وتهدي بها قلوبنا وتنور بها بصائرنا أحبتي في الله تجد بعض الشباب ربنا تاب عليه أو عرف سكة الخير وصل لحد الباب دخل المسجد صلى حضر دروس سمع شرايط كده واقف فين كده واقف على الباب وفجأة أعطى الباب صحراء قال الملك ذو الجلال العلي سبحانه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سبحان الملك خطبة الجمعة اللي فاتت كنت أخطب جمعة عن فتنة التزيين عن فتنة الايه التزيين التزيين فتنة خطيرة قوي اليومين دول دي فتنة التزيين قلت أننا في زمان يزين الباطل يزين الباطل ويمكيز ويجمل ويظهر في صورة الحق فتقبله وتفتن ومن أخطر أسباب التزيين الهوى اللهم إنا نعوذ بك من الهوى وأخطر ما في الهوى أن سلطانه قوي ومكره خفي الهوى اللي هو إيه المزاج مزاجك الشخصي ما هي ناس من حبايبنا تابوا يا رب ثبتنا على التوبة يا رب وبدأ يصلي وبطل يمشي مع بنات ولغى الاسطوانات بتاع المزيكا الديسكو بس جواه هوا ايه ادمة الديسكو عم ما اعرفش دي حاجة اخر حاجة وصلت لمعلوماتي في جديد قول لي بس وانا اقول صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم ها بطل ولكن جواه هوى هوى في هوى انه لسه نفسه يعصي ربنا لسه نفسه يعصي ربنا فلما يجي يقرا في الجورنان ويلاقي شيخ بيقول سالوه ايه اخبار الاغاني يا عم الشيخ وراح الشيخ قايل الاغاني كالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح يا عم الشيخ احنا بنسالك عن اسمه ايه قول اسمه ايه عباس اه انا بنسالك عن عمرو دياب و... وانوشكا بنسالك ما بنقولكش عن تاريخ بغداد قول لنا دول دول حلال ولا حرام ما تقوليش ده حسن وحسن وقبيح وقبيح انا عايز افهم ده حرام ولا حلال يقول لك اصل انا زمان كنت بسمع ام كلثوم يا عم اسمع على مزاجك حلال ولا حرام حلال ولا حرام عايزين نفهم النهارده المزيكا بتاع اليومين دول دي ربنا حكمه فيها ايه ساعة ما الشاب من دول يقرا الكلمتين دول يقول له شفت اهو حلال وشغل والله احد اخوانكم كان معايا هنا في مسجدكم ده في الدرس اللي فات يعني من شهر فتن كان جاي معايا في العربيه يا رب رده الينا ردا جميلا يا رب قال لي كده هي القصه دي قصته اولها سمعت شويه مزيكا بس وخلاص وتاه ضل لان المنزلق خطر زي ما بنقول بقى ان الهوى سلطانه ايه قوي سلطان الهوى على القلب قوي سلطان الهوى على العقل قوي عنده هوى في المساله ومكره خفي يقول لك ما تروق نفسك شوية وبعد كده بقى كويس يعني مش هتفرق حاجة لا هي خروجة مرة وخلاص الواحد بس ايه يفوق كده شوية ويرجع كويس بقى ما يجراش حاجة مش هتضر قوي يعني تضر نص ونص ما تضمنش اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصرف عنا مكر الهوى والنفس والشيطان تلاقيه يجي لحد الباب والباب هيتفتح راح هو ماشي لكل باب مفتاحا وقد يأتي الإنسان الباب وليس معه المفتاح لم يعرفه فلا يستطيع أن يصنع شيئا ممكن اديكم شويه مفاتيح تخلوهم معاكم بس اوعى تستعملهم تفتح باب حد الا باب ربنا حد عنده استعداد ياخد شوية مفاتيح معاك سلسلة ميدالية انا مش عايز سلاسل ولا ميداليات انا عايز قلبك اللهم اصلح قلوبنا يا رب اه عشان المفاتيح دي لو دخلت على قلبك بالحق فان قلبك هو الذي يفتح اول مفتاح مفتاح الاجابة الدعاء قال عمر بن الخطاب انا لا احمل هم الاجابة وإنما أحمل هم الدعاء فإني إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه يا شباب وانت ساجد في صلاة المغرب طلبت من ربنا ايه وأي الدعاء حضر فيه قلبك اللهم ارزقنا حضور القلب يا رب طلبت من ربنا الفردوس الأعلى من الجنة ها أنا بسألك وانت ساجد في صلاتنا دي طلبت من ربنا ايه طلبت ان ربنا يرزقك الاخلاص وانت ساجد سألت ربنا ايه انه يحفظ لك القرآن انه يعلمك العلم طلبت من ربنا انه يرزقك قيام الليل والخشوع في الصلاة طلبت من ربنا ان ربنا يرزقك الحلم طلبت من ربنا التوبة طلبت من ربنا الانابة طلبت من ربنا النجاة من الفتن وان يصرف عنك الاذى سألت ربنا ايه للأسف الشديد أن أكثرنا يدعو الله بالغفلة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن فلذلك انت عايز حاجة المفتاح الدعاء الدعاء او عايز اقول لك بقى الباب الدعاء والمفتاح حضور القلب واسنان المفتاح الاخلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل ان تدعو الله باخلاص من الاسنان فمش شرط سنه واحده الا تستعجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة إيه الزهد في الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها الدنيا الدنيا فتنة الدنيا مصيبة كانت في خطبة التزيين يعني اظن المره اللي فاتت احنا خرجنا لقينا الخطبه قدام المسجد احتمال تلاقوها برضه دلوقتي كده قدام المسجد ان شاء الله ها قلت ان الخطر الاكبر في قضيه التزيين تزيين الدنيا قال الملك جل جلاله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا دنيا دنيا يعني ايه عربية اعلى وافضل واحسن موديل وفيلا وملايين ونساء وبعدين يدخل جهنم تعمل ايه سبحان الله العظيم يا شباب انا بحبكم في الله والله كنت بكتب في حديث البراء بن عازب ان شاء الله كتيب ينزل قريب اسمه اهوال القبور ربنا ينجينا من اهوال القبور يا رب اه ان الرجل في القبر بعد الاهوال بقى اول هول من اهوال القبر سمعت اهوال القبر الستة سمعت اه اول هول من اهوال القبر تكليم القبر ان اول الميت ما يوضع في قبره حيطان القبر تكلمه الحيطان تقول له اما انك إنك أنت مين بقى فيهم أتكلم عن المؤمن ولا عن الفاجر المؤمن حاضر أما إنك كنت أفضل من يمشي على ظهري أما إذ وليتك اليوم وصرت إلي في بطني فسترى صنيعي بك ثم يضمه القبر ضمة الأم الحنون لولدها الغائب اللهم اجعلنا منهم يا رب شوف لما تكون راجع من سفر وامك تاخدك في حضنها هي واخداك جامد اه بس جامد حلو ام ام ام ضمه جميله ما فيهاش شهوه حتى بس جميله مريحه تقول لها ياه ياه انا كنت بقول ناقصني حاجه امي الارض دي امك وابيك اصلك وفصلك الارض اما الاخر شوف بقى يا رب استرنا يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا اه التاني بقى يكلمه القبر اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري اليك شوف صاحبنا لو ان الواد بتاع مصر الجديده قال لي ما تزعقش عشان بتوع مصر الجديده ما بيحبوش الزعيق بس انا ما بعرفش غير ازعق ينفع خلاص هو ده اللي عندي صلي بقى صلى الله عليه وسلم خلي قلبكم يجمد شويه بطلوا ال... طيب صلى على رسول بحبكم في الله والله آه... شوف لما وضعوك في القبر اه وقفلوا عليك وقلت لكم انا كنت حاضر دفن احد الاخوه اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين يا رب اللهم ارحم كل ميت مسلم يا حي يا قيوم اللهم ارحم الواد اللي مات على المحور من يومين ثلاثه ده شاب احد الشباب الطيبين اسال الله ان يرحمه ويهدي والديه سهل يا اخوه بقول حضرت دفنه احد الاخوه والراجل بعد ما دفنه وحطينا ال- قفلنا عليه عمال يحط تراب وطوب وطينه وجبس خلاص يا عم هو هيجري خلاص الواحد قلبه وجعه هيعملوا فيك كده يوم من الايام الكل هيسيبك لا زوجتك حبيبتك روح قلبك حياتك اللي ضيعت عمرك عشانها وعصيت ربنا عشان ترضيها مش هتعبرك وهم بيقفلوا عليك ولا تقعد معاك ولا تمسك فيك امك ابوك اخواتك اصدقائك حبايبك فلوسك كله هيسلمك بالراحه بالراحه ويسدوا عليك تمام ويسيبوك ويمشوا وتفضل جوه القبر لوحدك وحدك ظلمة وحشة خوف روح حريان وتفاجأ إن حد بيقول لك أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري مين إيه أنت مين في إيه تلاقي حيطان القبر بيتكلم مش ده الشاهد يا شباب بعد ده الملائكة يسألوا من ربك وما دينك ومن نبيك وبعد دول ما يمشوا يفاجأ برجل أسود الوجه أسود الثوب منتن الريح فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير وانت مين انت كمان مش ناقصك وشك يقرف يقول له انت مش عارفني انا حبيبك عملك آه والله الواحد قلبه هيقف لان احنا بنسمع الكلام ده ونستوعبه ونفهمه ونعجب بيه وبعدين نعمل اعمال هتدخل علينا سودة بتزني بتكذب بتنام عن صلاة بتغتاب بتنم بتؤذي بتعمل اعمال سيئة هتدخل عليك وانت في قبرك لوحدك بعد الاهوال في الظلمة وتبصله انت مين يقول لك انا عملك الاسود انا معصيك مش عارفني ده انا حبيبك اللي عشت معايا عمرك انا عملك السيء لكن المصيبة الكبيرة معك الى يوم القيامة مش سوية ويمشي لا وما فيش غيره معك الى يوم القيامة عشان كده بقول لك في مفتاح الاخرة مفتاح الرغبة في الاخرة شوف ايه اللي انت عايزه يبقى معاك في قبرك اعمله النهاردة اقول لكم حاجة جميلة اللي عايز قبره يبقى مكيف يكيف لنا المسجد ده اللي عايز لمبة نور في قبره يتصدق على فقراء بلمبة كهرباء اللي عايز ياكل ويشرب في قبره يطعم اليوم مفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا لن يستقيم لك الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا آه تفرق إيه عربية تفرق إيه عربية كذا من النوع الثاني هتفرق إيه إن العربية الجديدة يعني بتلفت نظر البنات تبقى فتنة على فتنة مصيبة على مصيبة ثم أيها الإخوة خذ مفتاح ثلاثة ثالث مفتاح مفتاح الإيمان التفكر في آلاء الله ومخلوقاته التفكر في النعم قال الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون كنت بقول لأخي النهارده بتاع كلية الهندسة ربنا اداك عقل نعمة دي ولا مش نعمة نعمة نجحت في الثانوية العامة ب 98 ودخلت كلية هندسة بمزاجك وطلعت من الأوائل وتعينت معيد وعملت دراسات وماجستير وخدت دكتوراه يا سيدي كل ده بإيه بالدماغ اللي ربنا اداهولك العقلية المتفكرة دي دماغك دي استعملتها في الوصول لربنا فين انت استعملتها في الدنيا كتير صح لكن في الوصول لربنا اشتغلت ما اشتغلتش تيجي عند ربنا ويا عم سيبها على الله خليها بالتكال كلها حاجات بسيطة لا لا السكة بتاع ربنا برضو عايزة عايزة هندسة عايزة عقل فمفتاح الإيمان التفكر في النعم والتفكر في مخلوقات الله فتزداد عظمة الله في قلبك يا شباب العلماء دايما يقولوا أن أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الايه الربوبية ايه هو توحيد الربوبية يا أخي توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله أن الله هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع يحيي ويميت يعطي ويمنع يضر وينفع يشفي ويمرض يعز ويذل دي توحيد اسمه توحيد ايه الربوبية الربوبية الذي ينزل المطر من السماء وينبت به النبات ويميت هؤلاء ويحيي هؤلاء الله ده الرب سبحانه وتعالى توحيد الربوبية لم يعارض فيه أحد من الخلق الربوبية الربوبية ما حدش قال ان هو اللي خلق السماء والأرض اللي خلق السماء والأرض مين الله سبحانه وتعالى المشركين كانوا بيقروا بكده إلا ضلال الملاحدة والشيوعيين اللي موجودين في زماننا بس زماننا الأغبر والعياذ بالله ودايما أقول جملة أن عين أصغر نملة تفقأ عين أكبر ملحد أي ملحد نقول له طب خد النملة دي مين اللي خلقها وحط عينها هنا وخلاها تشوف تخرم عينك النملة دي بقى عشان ما يقولش اتخلقت صدفة النملة دي الشاهد توحيد الربوبيه التوحيد الثاني توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العبادة يعني لا نسجد إلا لله ولا ندعو إلا الله ولا نركع إلا لله ولا ننذر إلا لله ولا نخاف إلا من الله صرف جميع أنواع العبادة لله ده اسمه توحيد الايه الألوهية توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى الربوبية والألوهية والإيه والأسماء والصفات الربوبية زي ما بنقول ما حدش خالف فيه عشان كده تجد كثيرا من الإخوة مش مهتم بتوحيد الربوبية يقول لك ده ما فيش مشكلة المهم توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية مهم جدا توحيد الربوبية زي ما قلت لكم برضه كانت خطبة الجمعة عن التفكر امتى كانت آخر مرة نظرت فيها إلى السماء وقلت سبحان الله للأسف الشديد في زماننا بقت مصيبة تحويل الطاعات إلى معاصي دلوقتي محدش بيبص للسماء إلا الحبيبة يقول لها أنا بت اللي لدى عد النجوم شفتي القمر معاصي ولا الكلام ده قديم صحيح ما بقاش في حد رومانسي دلوقتي بقت حاجات الفجور بقى سيء والعياذ بالله شاهد في البحر آية من آيات الله ببساطة بيقولوها ببساطة إن ولد على البحر آه، شرب المية أو داق المية بتاع البحر لقاها مالحة جدا فقال له يا بابا هو, هو مين اللي حط ملح في البحر أنا قعدت أفكر مين اللي حط ملح في البحر آه هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أجاج أنا والله تذكرت كلمة إيه أجاج ملح ملح أجاج مين اللي عمل دي سبحان الملك وشوف نهر النيل تدوق المية الله ايه الجمال ده رغم انك انت لما تقف على البحر مية زرقاء وصافية وجميلة ونظيفة لو سافرت عمرة في ال- الباخرة وتشوف المية في وسط البحر لما تجيب منها شوية في ايدك كده نقاء غير عادي وملح وجاج سبحان الملك زي بقول مين النهارده بيشوف البحر بقى ويقول سبحان الله لا بتشوف المايوهات على البحر اه شوف الاجساد العاريه على البحر الممدده تتمدد بالحراره زي ما بيقولوا اه على البحر اه ما القضيه ايه ان بقت ال- الطاعات معاصي النهارده لو حبيت تقف على النيل عشان تسبح الله ينفع ما ينفعش حواليك معاصي من كل جهه لو حبيت تخرج في حديقة عشان تسبح الله تشوف أنواع الزهور والله يا شباب أنا سافرت كنت في سفر ومشيت حوالي 450 آه 450 كيلو 450 كيلو لم يكف لساني عن التسبيح مما أرى من بديع خلق الله عظيم خلق الله جمال أنا عايزك تشوف اطلع فوق سطح بيتكم كده الليله دي بس ما تعجزش حد ما تبصش يمين وشمال انظر للسماء نام على ظهرك كده وبص للسماء والنجوم والكواكب والمجرات قول ياه يزيد هذا في قلبك عظمة الله عظمة الله تحس بالعظمة اه عايزك تروح مكان فيه جبال كده وتبص للجبال يمين وشمال ومن فوق ومن تحت فرق وقول سبحان الله ما تروحش البحر في الصيف خليها في الشتاء لما يكون ما فيش حد او سافر عمره انا عامل دعوه لمصيف جديد في مكه اللهم ارزقنا الحج والعمره وتابع لنا بين الحج والعمره اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره نعم مصيف جديد بدل ما تروح تصيف في راس البر ولا في اسكندريه انا عايزك تصيف في مكه مكه والمدينه وروح هناك واقعد قدام الكعبه وتامل الجلال والبهاء بس وانت مسافر بقى سواء في طياره او في باخره او في بر تامل في خلق الله يزيد عظمه الله في قلبك ايضا مفتاح الدخول على الله احنا عايزين ندخل على ربنا حدش عايز يدخل واقفين من زمان يا جماعة بتتفرجوا أنا دايما أقول أنا دلال على بضاعة الله ولكن الزباين هم نوعية أهل عصرنا الناس بتتفرج وما بتشتريش من يشتري الجنة مين عايز يدخل على ربنا مفتاح الدخول على الله إسلام القلب لله قال تعالى حاكيا عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت أيها الإخوة انظر إلى إبراهيم الخليل عليه السلام قال له ربه أسلم قال أسلمت أسلم قال أسلمت هي دي القضية أسلم أسلمت قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن هي دي قضية الدخول على الله إنك تسمع الأمر من الله أسلمت تسمع النهي أسلمت تسمع المطلوب أسلمت تمام الاستسلام إنك تبقى مع ربنا بادي الرأي قال الملك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أسلم قلت لكم قبل كده قصة بشير الطبري وأظن قلتها هنا حتى الدرس اللي فات بشير الطبري كان عنده مزرعة فيها 400 جاموس بشير الطبري كان عنده مزرعة فيها كم 400 جاموس انتوا عارفين 400 جاموسة ثروة ثروة يعني مليون جنيه النهاردة 400 جاموس دول فهجم الروم يوما عليها فساقوا الجواميس كلها وكان عنده مئة عبد يحرسونها فأرسل هؤلاء العبيد الخدم إلى بشير الطبري أن قد أخذت الجواميس فركب مع ولد له إليهم في البر راح لهم المزرعة طريق مصر اسكندرية الصحراوي فلما وصل إلى المزرعة لقيه العبيد يبكون ويقولون يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله 400 جاموسة تاخدوا ومقابلينه كام 100 عبد قال لهم وانتوا كمان أحرار لوجه الله فقال ابنه له أفقرتنا يا أبتاه قال له جبت لنا الفقر مش كفاية 400 جاموسة تاخدوا تديهم كمان الحبيب مسيتهم فقال اسكت يا بني إن الله أراد أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده انتوا معايا ولا آه قال لك ربنا بيمتحني هرضى بقضاء وقدر ولا لا فلما ابتلاني بيختبرني راضي ولا لا قلت له لا ده انا ايه راضي قوي ودول كمان يا رب عشانك اذهبوا فانتم احرار لوجه الله هي دي اذ قال له ربه اسلم اسلمت سعد بن ابي وقاص معروف انه كان مستجاب الدعوه وكان قد عمي كف بصره في اخر عمره فقال له ابنه يا ابت اراك تدعو للناس هلا دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري هي دي أسلم أسلمت أسلمت أحد الناس كان مستجاب الدعوة وكان عليه دين فقال له ابنه لو دعوت الله أن يقضي دينك فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي وتب علي فقال له ابنه يا أبت ادعو الله بقضاء الدين قال يا بني إذا غفر ذنبي قضى ديني اللهم اغفر ذنوبنا واقض ديوننا آه هو ده تعلق القلب بالله أسلم أسلمت فمفتاح الدخول على الله إسلام القلب لله كتير من الشباب اللي بيرجع في كلامه تاني لأن قلبه لم يسلم قلبه لسه مشغول بالبنات بالدنيا بالهموم بالفلوس بالجواز باللعب بالفسح باللبس بالعطور مشغول لكن لما القلب يسلم لله يبقى أحب شيء إليه طاعة الله قلت لكم الهوى نعوذ بالله من الهوى لما يلتزم ولسه في قلبه في هوى لازم يقع في المعاصي تاني قيل لابن الجوزي ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد قال لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص يا يا ما تبقاش ناقص يا أخي ما تبقاش ناقص خليك كامل الإيمان عشان الهوى ما يدخلش عليك افتاحوا الدخول على الله إسلام القلب لله وسلامته له اللهم ارزقنا قلوبا سليمة آه أصل بقى كتير منا قلبه مفتت قلبه متدغدغ حتت مع البيت والشقة والعربية واللبس والمظاهر لا وشعره تسريحته و والكلية والأصحاب والأصدقاء والجيران دنيا بعضنا قلبه مشتت ما بين الشغل والشركة والديون والفلوس والرصيد والعمل وتأمين المستقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له سلامة القلب لله خلي قلبك سليم أنا ما بقولكش ما تلبسش البس وتعطل واركب عربية واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة مش دي القضية بس قلبك يبقى مشغول بربنا مش بالعربيات اتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة لكن ما يبقاش قلبك مشغول بالنسوان خد شهادات ودكتوراه و- ودراسات واعمل بس قلبك ما يبقاش مشغول بالمناصب خلي قلبك مشغول بالله اللهم لا تشغلنا إلا بك شوف ربك بيقول ايه آية تشيب آية تشيب اسمع ربك يقول ايه إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاءنا يعني مش عايز يموت مش عايز يقابل ربنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا اوعى يا ابني ترضى بالدنيا ما هو كتير يقول لك أنا الحمد لله أنا ناقصني إيه أنا مش عايز من ربنا حاجة يا مسكين أنت عايز من ربنا كل حاجة دي دنيا ولذلك لا يرضى بها إلا الأدنى منها أما الموحد اللهم اجعلنا موحدين فلا يرضيه إلا رؤية وجه الله في الجنة اللهم بلغنا رضاك يا رب نعم أيها الإخوة باب الدخول على الله إسلام القلب لله وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ده مفتاح كبير قوي ده ها الإخلاص لله في الحب والبغض انت بتحب الأخ فلان اه بتحبه ليه هي دي القضية عشان كده بيقول لي أنا بحب الممثلة الفلانية قلت له أتحب أن تحشر معها ها في الآخرة تحب تبقى معاها ولا مع النبي ما تقول تحب تبقى مع مين قال رسول الله من أحب قوما حشر معهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللي بيحب رجاله وزفاله تحب تبقى معاهم في الآخرة رونالدو و- التاني اسمه ايه اه ريفالدو تحب تبقى معاهم هناك في الآخرة لما يموت تبقى معاهم عايز تحب مين حب اللي انت تحب تبقى معاه في الآخرة تحب تبقى معاهم في الآخرة تبقى معاهم صحيح عشان كده أنس بن مالك لما سمع الحديث ده حديث صحيح البخاري قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث اللي هو حديث إيه المرء مع من أحب شفت ما تسمعها إزاي اصحى عشان هروحك صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم المرء إيه مع من أحب قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث لأنني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم آه عشان كده كنت كاتب لهم رسالة النهاردة على التليفون اللهم إنك تعلم أني وإن كنت أعصيك إلا أنني أحب من يطيعك اللهم إنك تعلم أني وإن كنت أعصيك إلا أنني أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي عندك قولوا آمين يا رب آه هي دي الرسائل النافعة بقى مش قاعدين تبعتوا لبعض مس... آه مسجات خايبة نكت وصور ومش عارف ايه لا اكتب حاجة مفيدة ال... ال... التليفون ده نعمة من نعم ربنا عليه ليه تستعمله في المعاصي بس بالاتصال بالبنات ليه تستعمله في اللهو والغفلة بس ما تستعمله في طاعة استعمله في طاعة اكتب النهاردة في درس في المكان الفلاني وسند ارسال لكل الناس كل اللي متسجل على التليفون ابعت له جه جه ما جاش ما جاش اللي يجي يبقى في ميزان حسناتك اكتب آية قريتها نفعتك اكتبها وابعتها حديث سمعته نفعك اكتبه وابعته اجني العسل ولا تكسر الخلية ابعت فورورد على طول ما تستناش ليه لعل الله ينفع بك وإن لم تفعل اللهم ارزقنا العمل يا رب الشاهد أيها الإخوة أن مفتاح الدخول على الله إسلام القلب لله وسلامته له من الغير والإخلاص له في الحب والبغض يبقى لما بكره بكره لله وما أحب أحب لله والفعل والترك أما أعمل أعمل لله ولما أترك أترك لله ومفتاح حياة القلب اللهم أحيي قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار مفتاح حياة القلوب ثلاثة تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب اللهم تب علينا يا رب إن الذنوب تميت القلوب الذنوب تقتل القلوب المعاصي تقتل القلوب الواد اللي فتن ده اللهم رده إلى الالتزام ردا جميلا اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان قال لك بس سمعت شوية أغاني أدخل بقى على الإنترنت أسمع شريط للشيخ فلان حبيبي وهو رايح للشيخ فلان قابلته في السكة بنت قاعد يتكلم معاها على الإنترنت دردشة وصلت إلى حد الزنا على الهواء فتن فتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن آه ترك الذنوب الذنب يقتل القلب يقتله عشان كده بقول له ما بتقومش الليل ليه قال لي أنا بنام مقتول قلت له من الذنوب آه قيل لأحد السلف كيف أستعين على قيام الليل قال لا تعصه بالنهار يقمك بالليل قال إذا رأيت قيام الليل ثقيلا عليك فاعلم أنك مخذول مكبل كبلتك خطاياك متكتف الذنوب كتفتك مكبل ترك الذنوب أول سبيل لحياة القلوب اثنين تدبر القرآن يا ابني يا بتاع كلية الهندسة يا حبيبي يا بتاع كلية الطب يا أخي يا بتاع كلية التجارة يا اللي بتحل أصعب المسائل يا بتاع كلية العلوم والفيزياء والكيمياء يا سيدي عقلك الجميل ده فهمت بيه ايه من القرآن لسه أخ بيقول لي دلوقتي قريت في الجورنان واحد كاتب ان ربنا امر الرجال بادناء الثياب زي النساء فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قلت عاقل ده يدنين نون النسوة يا اخي نون النسوة يا اخي اه ازاي مفيش عقل حتى لو مفيش فهم يبقى مفيش عقل كمان مصيبة كبيرة لو مفيش دين يبقى فيه افترة على القرآن كمان مصيبة أنا عايزك تفهم تدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته تدبر تدبر القرآن والتضرع بالأسحار آه لما تقوم الساعة 3 كده قبل الفجر بساعة وتتوضى والدنيا سكون والكل نايم وتقف الله أكبر سبحان الله ما نفسكش تقابل الشيخ فلان وتقعد معاه شوية كده لوحدكم ما نفسكش تقابل ربنا وتبقوا لوحدكم لوحدك قبل الفجر بساعة وتقول بقى اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا جماعة والله ما يحس بالمناجاة إلا في جوف الليل مناجاة إنك تناجي ربنا سبحانه وتعالى لما تقف كده وتقول دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله محدش سمعك في غرفتك قافل لوحدك أو في البلكونة أو على السطوح أو في المسجد اللي تحت البيت عندك أو القريب منك وتحس انك بتكلم ربنا بتناجيه في سر بينك وبينه في علاقة في حب في ود الله ثم يفيض عليك من رحماته التضرع في الأسحار نفسي ربنا يكتب لنا مرة جاية إن شاء الله بعنوان التضرع بقى أقول لكم شوية تضرع اتفضل تعليق سريع على ال- بعض الأسئلة موضوع ظريف جميل ظريف ها؟ أحد الإخوة آه، رجل طيب جدا ما شاء الله أرجو أن يكون كذلك يقول سمعت أن الإعفاء اللحية فرض اعترض والدي فوقعت معاه في مشاكل كثيرة وأخيرا اتفقت معه عقدت معه اتفاقا أن يعفي هو لحيته وأنا أحلقها فأعفى هو لحيته فماذا أفعل جزاك الله خيرا انك تنجي اباك من النار ده شيء جميل والله والله شيء جميل شيء جميل جزاك الله خيرا بس لا تؤثر احدا بحظك من الله قل له انت دلوقتي تدخل الجنه وهتسيبني انا اسف خدني معاك وحاول ترقق قلبه ولعله بعد اعفاء لحيته ان شاء الله ان يلين قلبه لك زيد في الطاعات وادعي له وانا شايف كونه اعفى لحيته يبقى ده راجل كريم يعني دين في خير فإن شاء الله يتم الله به الخير فيعينك على إعفاء لحيتك أيضا عشان كده في خطبة التزيين آية عجيبة جدا يقول الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم شوف الشركاء زينوا للمشركين انه يقتل ابنه حد يقتل ابنه مخالفة للفطرة عجيبة جدا لكن بالتزيين يقتله قلت كتير النهاردة بيقتل ابنه بمنعه من الدين والولد لما يعفي لحيته عصمة اللحية دي عصمة عصمة ياما ناس كان ملتزم صاحب لحية وعنده دين لما دخل الجيش وحلق لحيته فجر فجر عرف قيمة اللحية ساعتها واحد ملتحي فيش بنت ماشيه في الشارع تعكسه ها هو ي... ما يقدرش يمشي مع بنت لابسه ستريتش وبادي صح ما يقدرش ملتحي ما تشوفوش واقف في طابور سينما ما يجيش واحد تاجر مخدرات يقول له جرب الشمه دي ملتحي اللحيه عصمه يا جماعه اللحيه فرض اه ولكن كمان عصمه عصمه في الدين لحيتك تربيك تحفظك من الفتن وربنا بيها ينجيك فلذلك بقول للآباء إن ابنك عايز تحميه من الضلال في زماننا يا جماعة الضلال سهل قوي مصيبة زماننا إن الزنا سهل وشرب الخمر سهل يقول لي معلش أنا خايف عليه بالعكس ده أنت تخاف عليه من الناحية التانية أصعب نسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين اللهم واهدي آباءنا وآباء المسلمين نرجع لموضوعنا مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب مفتاح حصول الرحمة عشان ربنا يرحمك يا رب ارحمنا يا رب الإحسان في عبادة الخالق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والسعي في نفع عباده مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى اسعى واستغفر واتق الله يأتيك الرزق بلا حساب ومفتاح العز طاعة الله ورسوله ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل قصر الأمل هتموت يا ابني هتموت والله وممكن يكون ده دلوقتي فالحق نفسك وتوب لربنا ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح البر الصدق ومفتاح الجنة التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء ومفتاح النصر الصبر مفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية المحبة والذكر يا رب حبنا يا رب انك تحبه عشان يحبك وتذكره عشان يذكرك ومفتاح الفلاح التقوى ومفتاح التوفيق الرغبة ثم قبل أن نختم في ليلتنا هذه أذكر أصلا آخر من أصول الوصول إلى الله تعالى وهو بداية الطريق خطوة بداية الطريق إيه؟ خطوة خطوة واحدة إلى الله عز وجل أيها الإخوة كتب الله جل جلاله سنة من سننه في خلقه أن من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا دي سنة من سنن الله عز وجل في خلقه أن الله عز وجل كتب أنه لن يتقرب إلا لمن تقرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقة فأتى ثلاثة نفر فوجد الأول فرجة فجلس واستحيا الثاني فجلس خلف الحلقة وأحرض الثالث ومشى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبركم بخبر الثلاثة نفر أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه هو ده الحال تقرب من ربنا يقرب منك تعرض عن ربنا يعرض عنك نسوا الله فنسيهم فنسيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهي كده تقرب منه يقرب منك تديله يديك تذكره يذكرك تحبه يحبك تتوب له يتوب عليك قاعدة سنة مسلمة لكن ما تقعدش تنام وتقول ربنا لو بيحبني بقى يهديني لا تعال وهو يهديك ابن القيم سماها لقاح لقاح الإيمان اللقاح القضية زي حبوب اللقاح القضية محتاجة تلقيح فابن القيم يبدأ أول لقاح من اللقاحات يوم يقول إيه لقاح الاستعداد للقاء الله اتباع رسول الله اللهم اجعلنا من أتباع النبي انتوا مش خدتوا قبل كده الأصل كن واحدا لواحد على طريق واحد نسيت انت ولا ايه كن واحدا لواحد على طريق واحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم فلقاح اخذ اهبة الاستعداد للقاء الله اتباع النبي يا جماعة لو الموت جالك دلوقتي وانا سألتكم السؤال ده قبل كده تحب تموت امتى ها تحب تموت امتى حج تحب تموت امتى سؤال ينبغي ان يفرض نفسه علينا تحب تموت امتى ها عم الحاج بيقول لي دلوقتي جاهز لا جاهز انا خايف وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون خايف والله خايف اني اقابله فالاقي حاجات مستنياني ما كنتش متوقعها ما كنتش عامل حسابها ما كنتش مستنيها الاقي حاجات مستنياني بيحاسبني عليها ما كنتش اعرفها خايف خايف معاذ بن جبل لما جاله الموت قال مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم معاذ جاهز حذيفة بن اليمان لما جاءه الموت قال يا موت غط غطك يا موت شد شدك أبى قلبي إلا حبك بيحب الموت لأنه جاهز أنت جاهز جاهز تقابله دلوقتي زي ما قلت لك أنا خايف خايف أقابله يطلع لي منه حاجات ما كنتش مستنيها أبدا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا لقوا المكسب سيئات فاللقاح لقاح أخذ الأهبة إنك تبقى جاهز حب النبي ما تصلي عليه حب النبي حب النبي بقى تلاقي سيدك النبي ما تصلي عليه يا عم صلى عليه تلاقي سيدك النبي بيقول ايه يقول ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها عشان كده قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هو كده تبقى مستعد اتنين ابن القيم يقول ايه ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة اللهم ارزقنا علو الهمة احد اخواننا كان بيحفظ قرآن وبدأ في الصيف في دورة علمية فالتزم في الدورة العلمية فوجئت بعد شوية بطل الدورة العلمية ايه قال اصلا أنا لقيت الاهتمام بالدورة العلمية شغلني عن القرآن فقلت لا ابطل العلم عشان القرآن ليه يا ابني ما ينفعش يمشي اتنين مع بعض فين الهمة العالية فين الهمة العالية انت في ال- في الدراسة في الكلية بتاخد كم مادة ستة وثمانية في الترم صح كده اشمعنى دي ما تبقاش بتقدر تجيبهم بتجيب الثمانية وبتجيب التسعة وبتجيب جيد جدا وبتجيب امتياز ليه همتنا ما تبقاش عالية لطلب علم الكتاب والسنة مع القرآن مع العبادة مع الدعوة إلى الله همة عالية بس همة عالية لوحديها تجيب لورا لازم لقاح الهمة النية الصالحة اللهم ارزقنا حسن النية أصل اللي هتلاقي عنده همة عالية ومفيش نية صالحة يبتلى بالعجب الغرور الرضا عن النفس الكبر الازدراء الآخرين واحتقارهم استقلال نعم الله عليه يسقط من عين الله اللقاح لما تيجي همة عالية وتلقحها بنية صالحة يبقى أحسن حاجة في الدنيا احسن حاجة في الدنيا ابن القيم يقول إيه؟ ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة فاذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد قال ولقاح التقوى التوكل فاذا اجتمع استقام القلب اللهم ارزقنا استقامة القلب آه لما يلاقي الانسان تقي اللهم اجعلنا من المتقين تقي يعني ايه تقي يعني هو ماشي في الشارع ما بيبصش يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت هو باصص قدامه اخر حدود عينيه بربريز العربية شايف قدامه بس دي تقوى ليه لانه اخذ طريقا ذا شوك ممكن يبص يمين يلاقي واحدة شمال يلاقي بلوى قدام عينيه يلاقي مصيبة فهو ماشي على التقوى على التقوى اتنين قاعدين بيتكلموا هو ما حاولش يعرف بيتكلموا في ايه دي اسمها تقوى اه، مش عارف مدخل فيه ايه هو ما حاولش يعرفه ليه تقوى قال له هل اخذت طريقا لا شوك قال نعم قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت قال تلك التقوى تشمير الاجتهاد تبقى ماشي في الدنيا دي على الشوك التقوى دي لما تحط عليها التوكل يستقيم القلب اللهم ارزقنا استقامة القلب يا رب تبقى متقي وايه وتتوكل على الله التقوى مع التوكل يكفيك الله كل ما أهمك خلاص بقى يشيلك هو يوصلك يبلغك يقول ابن القيم أيضا والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر كل منهما لقاح الآخر التفكر والتذكر زي ما قلت لكم التفكر في مخلوقات الله مع الذكر يبقى لما تذكر تتفكر ولما تتفكر تذكر الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم وأيضا الصبر لقاح البصيرة فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما قال الحسن إن شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك الرجل اللهم اجعلنا من رجالك اللهم اجعلنا من رجالك اللهم اجعلنا من رجالك صبر مع بصيرة يبقى شايف الحق وعارفه وشايف الباطل وعارفه بصيرة وصبر حتى يصل إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم والعزيمة لقاح البصيرة فإذا اجتمعا نال صاحبهما خيري الدنيا والآخرة وبلغت به همته العلياء كل مكان فتخلف الكمال إما عن عدم البصيرة وإما عن عدم العزيمة البصيرة يا جماعة إن قلبك يشوف البصيرة إن قلبك يشوف الحق يعرفه إن قلبك يرى يرى ما لا تراه عينك لما قلبك يشوف يبقى عندك عزيمة على الحق تمشي فيه وعزيمة عن الباطل تبعد عنه أيضا يقول ابن القيم وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء حسن الظن اللهم ارزقنا حسن الظن بك قلت لكم الحديث ده قبل كده أن رجلا بعث فحوسب فثقلت موازين سيئاته فقال الله خذوه إلى النار على فكرة انتوا تعرفوا القضية دي ان انا عندي احاديث ما اقولهاش الا بالصلاة على النبي ثلاثة ده منهم رجل حوسب فثقلت موازين سيئاته فامر به الى النار فظل يتلفت قال الله ردوه فقال الله له عبدي هل وجدت سيئة في صحيفتك لم تعملها قال لا يا رب قال يا عبدي هل لك حسنة لم تجدها أثبتت في حسناتك قال لا يا رب قال فما لك تتلفت ما بتتلفت ليه قال ما هذا ظني فيك يا رب فقال الله خذوه إلى الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال له يا رب أنا ما كانش ظني أنك هتدخلني جهنم أنا كان ظني فيك أنك هترحمني وتدخلني الجنة قال الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أنت تظن كده أن ربنا هيعذبك ولا دخلك الجنة يا رب استر يا رب بس تستاهل أنا عمال أمليكوا رسائل أهو برضه من الرسائل ليس الشأن أن تحبه إنما الشأن أن يحبك ليس الشأن أن تحب الله إنما الشأن أن يحبك الله فهل تصلح وهل تستحق حاول حاول انت تنفع كده ان ربنا يحبك تنفع ظبط نفسك بقى عشان يحبك يا رب حبنا يا رب اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبت لنا حبك أصل حسن الظن مع سوء العمل ما ينفعش ما ينفعش إزاي تحسن ظنك بيه وانت بتعصيه وانت بتحاربه وانت بتعاديه وانت بتديله ظهرك وانت بتسائل فيه وانت ما بتذكروش وانت ما بتقراش كلامه وانت ما بتنفذش اوامره وانت ما بتطيعهوش ازاي تحسن ظنك بيه وانت كل ما نهى عنه بتعمله تحسن ظنك بيه ازاي ازاي ما تقدرش هي لعبة حسن الظن لقاح الافتقار والاضطرار الافتقار والاضطرار قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه اللهم استجب دعاءنا يا رب آه الافتقار والاضطرار يا رب ماليش غيرك أبات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك آه الافتقار والاضطرار يا رب لو سبتني هضيع يا رب لو وكلتني نفسي هضل يا رب لو سبتني اعمل اللي انا عايزه هفجر يا رب يا رب خد بايدي يا رب ما تسلطش علي اعدائك لاني ضعيف يا رب ما تسلمنيش للعصاة والمذنبين لانني مفتون يا رب سيدنا يوسف قال كده الا تصرف عني كيدهن اصم اليهن سيدنا النبي ما تصلي عليه قال ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض هو ده الاضطرار والافتقار قل له يا رب يا رب انا مش لاقي اكل وكلني يا رب انا مش عارف اصلي علمني يا رب القران تقيل عليا سهلولي يا رب قيمي اللي مش قادر اصحى لصلاه الفجر اقابلك باي وش يا رب يا رب يا رب المعاصي ملو الارض يا رب وانا كل ما امشي الكعب خد بايدي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب مثل المؤمن كرجل في البحر على خشبه يقول يا رب يا رب يا رب اللهم سلمنا وغنمنا يا رب والخشية لقاح المحبة فإذا اجتمعا أثمر اجتناب النواهي وامتثال الأوامر محبة وخشية بتحبه وبتخاف منه تسمع كلامه وما تعملش معاصي هما كده لقاح الاتنين يتحطوا على بعض بتحبه وبتخاف منه أحبه ولا أخاف منه أحبه وأخاف منه والصبر لقاح اليقين انا على يقين من ان الله سينصر امة محمد انت على يقين الصبر بقى ناقص الصبر الصبر هدي قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون بالصبر واليقين تبلغ الامامة في الدين وصحة الاقتداء بالرسول تورث الإخلاص فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل ووجود أثره حتة حلوة قوي دي كنت لسه بقولها لأولادي الصغيرين امبارح عيال صنانين كده بقول لهم يا عيال معلش بقى بقول لهم كده آه هو الإخلاص يجيب المتابعة ولا المتابعة تجيب الإخلاص؟ يعني الواحد لو أخلص تثمر متابعة النبي ولا لو تابع النبي يثمر الإخلاص هي دي قضية البيضة ولا الفرخة آه لا هي البيضة تجيب فرخة والفرخة تجيب بيضة هما الاثنين لو انت مخلص هتمشي ورا النبي ولو انت ماشي ورا النبي هتخلص هما الاثنين بيجيبوا بعض هي دي اللقاح الاثنين يجيبوا بعض لو انت مخلص لازم تتبع النبي ولو انت متبع النبي يبقى لازم لازم هتخلص الاثنين مع بعض ما ينفعش لو الاثنين اجتمعوا بيدوك نتيجتين زي الفل والله انا بحبكم وانا عارف ان انتوا اتعذبتوا النهارده بس مش هين عليا اسيبكم من غير ما اوصل لكم الحته الحلوه دي ها صلي على الرسول صلي هم فاضيين كلمتين اقولهم بس ها حته ايه ان الثمره بقى الاخلاص والمتابعه ثمرتها قبول العمل ربنا يقبل اللهم تقبل عملنا الثانيه وجود ثمره العمل تلاقي في نتيجة للعمل يبقى لو انت مخلص ومتابع تخرج ما تبصش لبنات هي دي النتيجة مش دي ثمرة العمل الصالح انك ما تحصيش يبقى انت لو مخلص ومتابع تلاقيك نفسك قبل الفجر قايم صاحي فايق قاعد جاهز للصلاة ثمرة ونتيجة تلاقي في إخبات وخشية في القلب هو مش العلماء قالوا بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي تلك المسافات قطاع طرق فترى الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير ذكر الله وتلاوة القرآن ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء ممكن آه قطاع طرق قطع الطريق ما وصلش العمل للقلب لكن لو عمل بإخلاص ومتابعة لازم يوصل للقلب العمل لقاح العلم فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة يبقى علم من غير عمل تبقى منافق عمل من غير علم تبقى مبتدع يبقى لازم علم عشان تعمل صح ولازم عمل بالعلم وإلا تبقى منافق والحلم لقاح العمل يبقى لما تعمل لازم للعمل حلم ونفسي اتكلم بقى في خلق الحلم يعني ايه حلم يعني تبقى راجل حليم مع الله وحليم في شرع الله وحليم مع خلق الله دي بقى أجلها للقاء القادم أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسأل الله جل جلاله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يصلي ويسلم ويبارك على النبي محمد وآله وأن يكتب لنا الجنة بغير حساب